اهلا بحضراتكم وحلقه جديده مع فضيله العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي اهلا بفضيلتك مولانا اهلا وسهلا وسعداء دايما بهذا اللقاء المتجدد الله دائما يتقبل يا رب ربنا يبارك. حضرتك النهارده ان شاء الله الحكمه موضوع حلقتنا النهارده ايه الحكمه ال- اولا احمد الله رب العالمين واصلي واسلم عليك على السلام.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد يقول ابن عطاء لا صغيرة ان قابلك عدله ولا كبيرة ان واجهك فضله لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار الله هذه حكمة ابن عطاء اليوم أولا احنا عايزين نعرف يعني ايه صغيرة ويعني ايه كبيرة عشان برضو ناخد بالنا ال- لا تستهن بالذنب أو لا تستصغر الذنب أو لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصيه يعني ما تنظرش أن الذنب ده صغير بس هو في حق من يعني أنا ده كان الذنب في حق زميل ليا ابني بنتي الأمر م- يعني طبيعي نعم لكن لما يكون ال- ال- الذنب في الوزير الذي يحكمني او في الرئيس الذي يحكمني ك- كلام كبير هنا يعني فما بالك اذا كان الذنب هذا يغضب او ي- يدخل الحزن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام.
فما بالك ان كان هذا الذنب في جانب ال- ال- ال- ال- ال- ال- الغفار ال- ال- الستار سبحانه وتعالى فاذا الا لا انظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اعصي بس دي, دي, دي رقم واحد رقم اثنين لا صغيرة مع اصرار مش حاجة اسمها صغيرة أث- الناس تظن ايه يقول لك آه، تخيل ان فلان حصل منه كذا وده راجل عيب اتق الله ده احنا في نهار رمضان يعني ايه؟ يعني عايز يديله اشاره بذكاء المصريين والمصريين اخترعوا الحته دي خلي بالك يعني الواحد جوال بين دول العالم بس المصري متفرد في امور معينه ل- ل- لامتداد عبقريته وعدم وجود حدود لها فحتى في عبقريه نحن- نحن الاوائل في امور كثيره يعني ايجابا وسلبا فيقول له يا راجل اتق الله احنا في نهار رمضان يعني بيديله ايحاء يا ريت لو تجيني بعد العشاء عشان اسمع هو المدير عمل ايه وعمرو سوى ايه والموضوع عشان كان هو يظن آه.
ان الغيبه صارت حرام في نهار رمضان لكن اصبحت حلال في بعد ليله الفطار.
رمضان لا ما ينفعش ما ينفعش ده هي حرام في نهار رمضان وفي ليله رمضان وفي رمضان وفي غير وفي غير رمضان, رمضان.
يعني هي حرام أربعة يعني صحيح.
صحيح شهر فهو هو هو حجم المصيبه في ولا يتخذ ده حرام الموظف المرتشي مم.
يقول لا ما اقدرش اخلص لك الرخصه ليه؟ تعيش بعد العيد ان شاء الله ليه يا عم؟ يقولوا كده الاوراق الاوراق ما خلصتش هو عايزه ايه؟ هي- عايز يدفع له الرشوه بس بعد رمضان يا ابن الحلال هو الرشوه حرام في رمضان وفي غير رمضان فهو عمل ايه؟ عمل زي موسم الدوري والكاس يعني يجي في شهر كذا ما يلعبش ليه يا عم يقول لك ده ال- الاجازه بتاع ال- الفرق الله هو عايز ياخد اجازه من الايه من الرشوه في نهار رمضان فقط اما بعد ال- العيد ان شاء الله احنا ايه ناخد راحتنا لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار آه.
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا قصه رويت عن بني اسرائيل واحد راح للعالم الحبر ال- بني اسرائيل قال له يا شيخ انا ما فيش ذنب ربنا حرمه الا ارتكبته ما فيش امر ربنا امر بيه الا يعني وكسرته وعصيته هل لي من توبه الراجل بني اسرائيل عندهم شده قال له شوف روح خد عرجون قديم عرجون اللي هي ال- الشماريخ بتاعت ال- النخل نعم اللي احنا حتى عادك العرجون القديم بالظبط كده العرجون القديم اللي هو ايه الصباط بتاع البلح ده اللي هو بعد ما يجف الكناسين بيكنسوا بيه الشعر جريد الله يرضى الجليد وفيها اخرها الشماريخ دي سواء كان بيبقى فيها البلح او التمر فاصبحت جافه قال له خذ عرجونا قديما يعني مقطوع من النخله وضعه امامك واكثر من فعل الصالحات فان اخضر العود يوما آه، ربنا يكون تاب عليك هو عايز يقول له ايه؟ يعني عايز يقول اصلا آه، كلام خلاص م- م- ما فيش امل يعني الراجل اخذ الكلام بثقه وذهب يكثر من حسنات و- ويعيد الحقوق الى اصحابها بعد مده معينه استيقظ الصبح في صباح لقى الشماريخ كلها خضراء مخضره تماما فجري على العالم يقبل يده جزاك الله خيرا دللتني على الخير ده اخض- اخضر العود قال العالم له بالله عليك علمني كيف تبت حتى اتعلم على يديك فالانسان لا يأس من- ليه؟ لا كبيرة لا صغيرة ان واجهك عدله ولا كبيرة ان قابلك فضله الفضل سبحان الله الفضل الالهي لا حرج على فضل الله لا حرج على فضل الله مفيش انسان يدعي ان انسانا هو من اهل النار ده كلام غير منطقي ليه لان ربما يغفر لهذا يعني يعني في في في في طول التاريخ وعرضه ما حدش كان يظن مثلا ان قال يطلع عليكم عكرمه من هذا الشعب الرسول يقول للصحابه كده عكرمه بن ابي جهل فالرسول يصب ايه بقى؟ هو جاي الرسول بما اعلمه ربه انه جاي يسلم لا تسبوا اباه هو ابو جهل مات على ايه؟ على كفر فرعون هذه الامه الم... من ضمن المجرمين الاساسيين لكن الرسول شوف شوف ال... والله لو تعلمنا الرسول في يوم قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين يعني آه، و- عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب يعني ويقال ان هذا الحديث ربما فيه خلل لكن هو مشهور يعني لكن آه.
هو لعل وعسى نعم.
لكن ال ال يعني لا يدخل يخ- يدخل ياتي اليكم يطلع عليكم عكرمه من هذا الشأن لا تسبوا اباه فان هذا لا يبلغ الميت ولكنه يؤذي الحي ابو جهل مات انت تكسب فيه ايه؟ انت سبيته يقول لك يا اخي عبد الناصر ده كان مجرم ومش عارف والسادات يا اخي ناس في نهايته عيب عليك يعني مخ... انت ايه انت يعني اتق الله.
بينك وبينه مظلمه آه.
خلاص خدها يوم الق- انت تاخدها ازاي دلوقتي؟ ها، او مات الراجل ها اصل الملك فاروق اصل رمسيس الثاني اصل مين موحد القطرين يا ابن الحلال خليك في المسلم ربي عيالك خلي بالك اقرا القران تب الى الله خد مال حلال حجب مراتك يعني في شويه امور انت ما- ما ما تلف انت بتضيع شوف نضيع وقتنا زي ما ابراهيم بن ادهم قالوا احنا ليه بندعي وربنا ما بيستجيبش؟ قال قراتم القران ولم تعملوا بما فيه قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي واذا قمتم من نومكم وده الشاهد في القضيه نعم
رميتم عيوبكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس امامكم فأنا يستجاب لكم ازاي ما دام انا قاعد الطش في خلق الله يمين وشمال طب طب لمصلحه من ليه ليه فانا ارى والله اعلم ان ال- ال- ال- ال- العبد سبحان الله وهو يطرق باب الله سبحانه وتعالى انه بس يتوقف عند ايه عند غضب الله عند يعني سبحان الله العظيم ع- يعني عن- عند يقول إيه ان شاء الله انا نويت رمضان ده اتوب توبه صادقه خلاص جميل جالك موسم اتفتح الايه الكازيون ال- ال- الاوكازيون الاوكازيون لما اتفتح خش فيه يعني سوق ربح فيه معنى ربح وخ- وخسر خليني اربح فيه ان شاء الله فلما اربح فيه باذن الله ربنا سبحانه يكرمني فلا صغيره ان قابلك عدله تعالى انت عملت إيه؟ يا صغيره لا مش صغيره مين قال لك انها صغيره الله هو الغيبه صغيره النميمه صغيره الفحش والقول صغيره شهاده الزور صغ- آه، آه، صغيره, صغيرة.
الله ده بعد ما اياكم واشركوا بالله وعقوق الوالدين صحيح وكان متكئا فاعتدل لان الكلام اللي جاي خطير انا وشهاده الزور حتى ظل يكرره حتى قلنا ليته سكت لان شهاده الزور دي واحد بيبيع دينه بدنيا غيره سبحان الله شوف بيقتطع حق لفلان ويعطيه لفلان ويقسم بالله وأنا ابدا سبحان الله وشهاده الزور دي تجد حتى في ال- لا، في, في اولادنا وبناتنا لما نتزوجهم تقول الام تقول لا لا لا لا انا بنتي بنتي ملك طاهر دي يا سلام سبحان يا والله لسان الزور وهي عارفه ان بنتها مؤذيه ونكديه وخميله عكننه سبحان الله وهو برضه يقول على على ابنه لا ابني الله اكبر هو في بعد جيل الصحابه غير ابني الله يا ابن الحلال اتق الله فلا صغيره ان واجهك عدله ولكن ولا كبيره ان قابلك فضله لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار نطلع فاصل ونرجع أهلا نواصل وسهلا.
مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي رجعنا لكم تاني في حوارنا مع العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي ويعني كنا بنتكلم لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار نعم.
نعم
ال- انا عايز بس اوضح ب- بسرد كده وكل واحد هو بيسمعنا الان يشوف هو فيه الصفه دي ولا مش فيه عشان ما ما احنا فرصه رمضان اهي يعني اظن فرصه جت لغايه عندنا مظبوط.
والحمد لله ان احنا عشنا لغايه ده ما جت الأيام.
الأوكازيون بجد اوكازيون حقيقه ف و- و- يعني يا يا يا- يعني يا بشرى لمن يربح فيه آمين تعالى من فوق لتحت كده هناخد القلب الاول ايه المصايب اللي فيه الكبائر اول مصيبه الكبر آه، شايف الناس كلها دي اي كلام انا اللي فيهم أنا اللي في آه.
انا انا انا العبقري الوحيد ف- الكبر وبعدين الحسد لا انا مش حسود مين قال لك؟ ده انت ممكن تدخل بيت وتخرج الحريقه بعد عنك تستعرق فيه يا اخوانا كل رد ما يزورنا ناس أنت بتحسد نفسك ساعات والعياذ بالله احيانا والله سبحان الله فالكبر الحسد وبعدين الحقد عنده حقد الغل طب انت هنفضل نغل على اداره الدوله لغايه متى؟ وبعدين ها بعدين بعدين كيف نبني؟ اذا كنت انا اغل بين بيني وبين اخويا غل لابن امي وابويا وبينه وبين جاري وبيني وبين زميلي في العمل طب الحياه كلها معموله للغل معموله للحقد هكون كلنا في حاله يعني نيران ساخنه يشعر بقى يعني خلينا يعني قال علماؤنا وحكماؤنا ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا يعني انت مش شايف ان رايي صح مفيش داعي تقعد تض- ت- ت- يعني شاف آه، آه، عمرو بي- بيعمل خير ما ما ما- يعني يا اما تضيف له يا اما خ- خلي اتوقع على الله وخليه هو يعمل الخير اللي بيعمله لكن ده ازاي؟ وع- سبحان الله فالكبر وبعدين الحسد الحقد الغل وبعدين ال ال الرياء منظره اعمل كده اه اروح اصلي واصوم وبتاع واعمل خير واعمل صدقات واعمل مائده الرحمن قد يسير من الرياء شرك شرك يعني سبحان الله الذين يراءون ويمنعون الماعون يؤ- يؤتى باناس يوم القيامه لهم جبال كجبال تهامه من الحسنات تأخذهم الملائكة إلى الجنة قال خذوهم إلى النار أنتم كنتم الرقباء على ظواهرهم وأنا كنت رقيبا على بواطنهم ما ابتغوا بما صنعوا وجهي كانوا بيعملوا المنظرة فلان تبرع للهيئة الفلانية وفلان إدى عمرو عشان يوصل للجماعة المساكين طب, طب ليه؟ أمال فين حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فين؟ سبحان الله فالرياء ثم الأمن من مكر الله يقول لك ايه انتوا هتكفرون يا عم حد كما حد لا يجوز لاحد ان يكفر احد ولا يجوز لاحد ان يفسق احد ولا يجوز لاحد ان يوزع مفاتيح جنه ونار دي ليست لنا وانما هي لله سبحانه وتعالى لا احد ما لا هذا امر فالقلب فيه الايه؟ ادي الايه ادي ادي الكبائر القلب نعم.
تعالى كده في الجوارح بسرعه في الدقائق الباقيه العين احتقار الناس احتقر الناس كده بص لها من فوق بص بتعالي كده نعم سبحان الله وبالذات نظر الاولاد لما يبلغوا ويدخلوا في سن التمرد والمراهقه والبلوغ الى الاب والام مش عاجبه الكلام كنا نفطر عند عمك بكره عمي يعني هو شاعر ان عمه ده مثلا ايه مثلا في ايه يا ابني طب نروح عند تروح عند صاحبك اه طبعا كان حتى موعده ف... فالنظر يعني من نظر الى ابيه يا ريت اولادنا يكونوا قاعدين قدام الشاشه يعني الن- من نظر الى ابيه او امه شزرا اي كبرياء وازدراء امسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. امال ليه ربنا قال ولا تقل لهما اف وفي اقل من اف في اللغه؟ لا ده يدخل باب ويرزع وبعدين يقعد على المغرب ايه ده كل يوم الاكل ده احمد ربنا يا ابني ده ممكن نعمه وتزول اشكرها عشان تزيد سبحان الله فالنظر الى الناس شزرا ايا كان وبعدين ال ال النظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى وما يحرم في الواقع يحرم على الشاشه عشان بس نجيب من الاخر احنا في رمضان ولا يجب الا ننافق احدا اللي يحرم في الواقع يحرم على الشاشه لو الرسول قاعد جنبنا يعني هيكون له راي اخر فيما نراه من المسلسل عشان نبقى واضحين المعالم واللف والدوران لا لا اصل الواحد بينه وبين القبر شبر طب ننافق من ونرائي من لا ممكن موضوع- نفسر حضرتك يعني يعني يحرم في الشارع ان انظر الى امراه عاريه او, أو يعني لا يجوز لي ان انظر الى ما كشف لي ما لا يجب ان يكشف منه نفس المنظر ده على الشاشه حرام صح ولا لا؟
طبعا هي كده ف- ف- ف- ما يحرم ما ما يحرم على الشاشه كما يحرم في الواقع تمام وبعدين ده دي النظر علاوه على ان احنا قلنا في حلقه سابقه ان عطلت العين عما خلقت له نعم طيب الاذن الاستماع للغيبه والنميمه والفسق والفجور و و و- و و الى اخره سبحان الله اليد السرقه والرشوه وايذاء المسلمين وكتابه المقالات السيئه او او الى اخره سبحان الله الدين السعي بهما الى اماكن لا ترضي الله سبحانه طب المنظومه دي كلها ايه؟ اقول انا اخلي الرسول جنبي في كل مشوار السلام عليكم وفي كل جلسه وفي كل فعل الزوجه قبل المغرب عصبيه شويه علت صوتها على الزوج قبل ما قبل ما يرد يراجع حساباته لو الرسول مكانه كان ايه؟ ي- يلبسها الحله ولا الطبق ولا يضربها ولا يتصل بابوها وامها لا الرسول كان يعدي الموضوع اللهم اني صائم ويهدى ويتوضا وبعد ما يجي المغرب كلمتين طيبين والحكايه لان الشيطان عايز ي- لان فيه ايه ربنا سلسل في رمضان مردة الجن لكن الشياطين بتاع كي جي 1 وكي جي 2 و- موجودين.
ونرس موجودين آه.
وده وده عيل صغير منهم يجنن الدنيا كلها آه، وده- يعني عارف ايه وده بيحصل يا مولانا ما- تلاقي قبل الفطار وتلاقي خناقه ما هو تعرفش كده إيه من- بالذات آه.
لما يكون مسكين يا عيني مصاب ب- بمصيبه التدخين ويكون عصب وهي تقول له أم- امهم تقول له عليه ادخلوا اوضتكم القمر احسن ده ابوكم العفاريت يا ست عفاريت مين الله يفتح عليك ليه ما تسيب العيال في ايه الله هو ما كانش الصيام هيضبطه ما هو يجي اخر رمضان يا سيدنا الشيخ عايزين نعرف هو ربنا قبل صيامنا ولا لا والله لو زوجتك في اخر رمضان قالت يا رب كان رمضان طول السنه يبقى لا يبقى انت كنت محترم في رمضان هي كده ولو الزوجة اللي يا ريت رمضان كل سنه ايه الهدوء النازع عليها ده ولا بت ولا ولا بتنكد علينا بامها ولا خير ولا سبحان فاحنا شهود على بعض فاحنا المهم لا صغيره ان واجهك عدله ولا كبيره ان قابلك فضله ربنا يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله امين تفضل انت انت دور.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا اللهم تب علينا توبة خالصة نصوحا يا رب العالمين اجعل جوارحنا في مرضاتك يا أكرم الأكرمين اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ارزقنا بأحسن الأخلاق لا يرزق أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وارحمنا فأنت بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر يا مولانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما اللهم اهد شبابنا وأبناءنا وبناتنا إلى ما تحب وترضاه اللهم أصلح بين الراعي والرعية واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك يا مولانا ويفتح عليك دايما وينفعنا بعلمك الغزير بشكر حضرتك جدا وان شاء الله نلتقي على خير غدا ان شاء الله باذن الله بشكركم جدا جدا ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله